أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين حقيقة في بداية اللقاء أنا أرحب بالسادة الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات وأذكر لهم أنني مع كل ما يحدث في البلد من أحداث أنتم تعلمون يعني مدى أثر هذه الأحداث على نفوسنا إلا أنني في هذه اللحظات التي أقدم فيها برنامج سعيد بأنني يعني في قناة تبث مادة جادة في قناة تبحث عن فعلا خدمة المشاهد والمشاهدة تحرص على أمن الوطن وسلامة الوطن وحب الوطن تحرص على إزكاء معاني الدين التي يمكن أن تقوم بها الأمة وتبنى بها الحضارات شيء جميل جدا في وسط هذه القنوات الكثيرة جدا اللي بتحاول أن تجذب أذان وعيون المشاهدين والمشاهدات بعيدا عن الحقيقة ان احنا نشوف قناة تبحث عن الحقيقة أسأل الله عز وجل أن يثبت أقدام العاملين فيها وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يضاعف الجهود والآثار نشوف القناة إن شاء الله أكبر من تخيلاتنا ومن أحلامنا ومن طموحنا ويوم عيد على المسلمين إن في حد بيتكلم بصوتهم كلام محترم وكلام قيم وكلام نسأل الله أن يكون في ميزان الحسنات يعني دي بداية وأتمنى إن شاء الله ربنا يجمعنا على الخير دايما ويكون بينا تواصل مستمر على هذه القناة وعلى غيرها من القنوات التي تحاول أن تبني الأمة لا أن تهدمها الواقع يا إخواني أنا النهاردة كنت جاي أتكلم على بناء الأمة الإسلامية وانتوا عارفين دايما أنا بتكلم في أمور التاريخ وبحاول أنقب بين صفحات التاريخ المختلفة على تجارب البناء المختلفة بداية من حبيبنا صلى الله عليه وسلم مرورا بالخلفاء الراشدين الكرام رضي الله عنهم وارضاهم جميعا ثم بعد ذلك حركات البناء المختلفة على مر العصور الإسلامية كمان ممكن نتكلم على تجارب البناء السابقة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم تجارب الأنبياء والمصلحين في مسار الإنسانية بكاملها بل إنني على استعداد أن أتكلم كذلك عن تجارب بناء الأمم غير الإسلامية كيف تغيرت الأمة الفلانية سواء في القديم أو في الحديث اليابان أمريكا اليونان الرومان من وضع معين إلى وضع أفضل وكيف سقطت هذه الحضارات حتى نتجنب أسباب السقوط التي وقعوا فيها هذا هو المحور الذي يعني نحاول أن نتكلم فيه في هذه الحلقات كيف نبني أمتنا كيف نغير أوضاعنا من ضعيف إلى وضع قوي من من وضع تبعية إلى وضع قيادة من وضع تخلف إلى وضع تقدم هذا ما نريده حقيقة ده اللي أنا كنت معد لحلقة اليوم بحاول أنقف في صفحات التاريخ وأطلع تجربة جميلة نتكلم عليها ونشوف إزاي بنوا لكن للأسف الحقيقة أنا النهاردة غيرت المحور بتاع الكلام بتاعي من أول يعني اليوم وأنا في إعداد هذه الحلقة أقول يا ترى إحنا دلوقتي مستعدين للبناء ولا نتمنى على الأقل في هذه المرحلة إننا ما نهدمش البلد اللي إحنا عايشين جواه للأسف الشديد محاولات البناء كلها بتذوب وسط محاولات التهديم الكثيرة التي نراها هنا وهناك التخريب في البلد الإحراق للبلد القتل السلب النهب ما هذا الذي يحدث في هذا البلد الذي ينتظر منه لا أن يغير حاله فقط ولكن أن يغير حال المسلمين جميعا ولا أبالغ إن قلت يغير حال العالم أجمع العالم كله والله منتظر هذا البلد أن تقوم يرقب هذا البلد كل الناس بتقفل بتتابع الأخبار في مشارق الأرض ومغاربها تابع الأخبار في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين الأخبار المصرية هي الخبر الأول والثاني والثالث والرابع ولحد العاشر وممكن 24 ساعة أخبار عن أحداث مصر وزي ما قلنا قبل كده كتير جدا جدا يبدو أن العالم أجمع يعرف قيمة هذا البلد إلا أهل هذا البلد الذين لا يعرفون قيمة مصر الحقيقية فالحقيقة التهديم والتخريب الذي نراه هنا وهناك يحتاج منا إلى وقفات ويحتاج منا إلى رسائل نوجه رسائل في هذه الحلقة إلى من يعني بيده الأمر من قواد هذا البلد وحكامه من القوى السياسية المختلفة من التيارات الإسلامية من الشعب الذي يعني عليه مسؤولية كبرى في إدارة دفة الأمور في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد طبعا شفنا اللي حصل في بورسعيد شفنا ال- القتل اللي تبع مذبحة قديمة حصلت في 1 فبراير ال- آه، 2012 زي ما انتم عارفين المذبحة الكبيرة اللي ضح- راح ضحيتها 73 من الأبرياء ليس لهم أي نوع من الجريمة اتهموا بها أو من أجلها قتلوا وحصل بعد كده محاكمات أو تحريات على مدار سنة كاملة وبعدين بعد كده صدر القرار الذي أثلج صدور الكثيرين طبعا احنا ما دخلناش في تفصيلات الأدلة والتحريات وهذه مهمة القضاء ومهمة النيابة ومهمة المتخصصين في مثل هذا الموضوع صدر القرار اللي ريح ناس كتير جدا جدا لأن بدأنا نرى آثار الجريمة آثار ال- ال- المشكلة أن يكون في عقاب وفي ردع لهذه المشكلة ومع ذلك بعد هذا القرار شفنا اللي حصل في آه، بورسعيد وشفنا آه، موت يعني 31 إنسان نتيجة هذه الأحداث اللي تصاعدت وتيرتها في آه، بورسعيد وكذلك في السويس وبرضه شوية في إسماعيلية مما أدى في النهاية إلى إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول هذا التصعيد الذي تمر به البلاد ال 31 روح اللي ماتت ديت في رقبة مين هذه الأرواح آه، الكثيرة طبعا شيء مؤلم شيء محزن كلنا متأثرين وكلنا آه، حزنانين وخاصة إنها أتبعت بعد كده بسبعة تانيين ماتوا ولسه الله أعلم سبحانه وتعالى المسيرة ماشية لحد فين احنا ايه اللي منتظرينه يا اخوانا يعني ايه ال- ايه الخطوات القادمة وهنوصل لحد فين ويا ترى مين ال- ال- اللي حصروا السجن عشان يخرجوا ال- المحكوم عليهم بالإعدام ومين اللي ضربوا السجن بالمدافع الثقيلة تخيل أن المدافع الثقيلة أصبحت مملوكة لبعض أفراد الشعب يضربوا السجن بالهون مين اللي مملك الخرطوش ويضرب بيه في و- ويقتل به هذه الأعداد وهذه الأرواح سمعت واحد من الاشتراكيين الثوريين كما يسمي نفسه بيقول ان الحقيقة احنا شايفين ان 31 رقم ده ما كانش الرقم اللي نتمناه كنا نتمنى رقم اكبر من كده عشان يؤدي الى احراج الرئاسة تخيل اليه اقول والى كل من يستهين بدماء المسلمين او دماء غير المسلمين اي دماء حرام اقول لهم قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا الدنيا يا إخواني لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من دم, من دم امرئ مؤمن أو دم امرئ مسلم زوال الدنيا بكاملها انظر إلى المعاني التي يجب أن تنزرع في داخل كل مسلم وكل مسلمة بل وكل إنسان حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يذكر أهل الكتاب ويقول ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة يعني احنا في شريعتنا ضد الظلم بكل صوره الظلم الموجه للمسلمين والظلم الموجه لغير المسلمين هذه قاعدة أصولية عندنا كمسلمين لكن ما الذي يحدث في بلادنا وما الذي نراه على أرض الشارع يا ترى مين الناس اللي راحت تطلع الناس ال- ال- ال- المحكوم عليهم بالإعدام من آه، سجن بورسعيد يا ترى مين اللي حاصر يا ترى شعب بورسعيد هو اللي خرج يا ترى فعلا الجموع الناس الطيبة الناس أخويا وأخوك وأبويا وأبوك الناس العادية هي اللي راحت تخرج مؤة وتخرج الحرامي وتخرج الشيطان وتخرج الدنف وسيكة و... هل يعني جموع الشعب قلقة للغاية على مصير هؤلاء اللي هم أصلا ليهم تاريخ قبل هذه المذبحة وقبل هذه المشكلة تاريخ مع الجريمة وتاريخ مع القتل وتاريخ مع يعني ال- ال- قطع الطريق و... يعني احنا نريد ان نعيد الامور الى نصابها والى وضعها طبعا ما يحدث كذلك في ميدان التحرير شفتوا ال- آه، اختطاف عميد شرطة شفتوا حرق مدرعة الله اعلم ثمنها قد ايه وال والامكانيات بتاعتها ممكن تكون ايه انا عارف طبعا ان في علاقة قديمة جدا سيئة ما بين الشرطة وما بين الشعب على مدار 30 سنة 60 سنة قول 100 سنة من المشاكل الم- المتتالية لكن لو بعدين وبعدين إلى متى تظل هذه العلاقة السيئة لحد إمتى هنقعد نحرق آه، عربيات الشرطة ومدرعات الشرطة والشرطة يموت منها ناس والشرطة تموت ناس وبعدين يعني لمصلحة من هذا الذي يحدث في هذه ال- الآونة في هذه البلاد شفنا اقتحام بعض المحافظات مباني المحافظات اقتحام بعض مديريات الأمن يعني ما يحدث في الميادين المختلفة التصعيدات التي تصعدها ما تسمى بجبهة الإنقاذ هنا مش عارف حابب ينقذوا مين بالظبط يعني طبعا واضح انهم لا ينقذون مصر ولكن هدف توليع البلد على قد ما يقدروا وتخريب البلد على قد ما يقدروا ولعل يعني الحاجة الوحيدة اللي بينقذوها هي المناصب اللي راحت منهم وبيحاولوا على قد بشكل يعني يكسف الحقيقة انهم يسترجعوا آه، فرصة رئاسة او فرصة رئاسة وزراء او فرصة اي منصب في البلد شيء الحقيقة محتاجين نقف وقفات كبيرة جدا ونفكر مع بعض نقول يا ترى ايه اللي بيحصل في البلد واحدة واحدة مع بعض كده عشان نخرج من الأزمة إن شاء الله رب العالمين أولا أنا بقول للناس كلها ما نراه الآن يا إخوانا في بلادنا مع أننا تعتصر آه، آه، قلوبنا من الألم إلا أنا بقول أن ده شيء طبيعي جدا والله العظيم شيء طبيعي ومتوقع بل أقول أنه أقل من الطبيعي أنت بتتكلم على نظام مهترئ على مدار سنوات طويلة جدا جدا يعني احنا لما بيجي لنا مريض في المستشفى المريض حالته متهالكة عنده سكر وعنده ضغط وعنده آه، قلب وعنده كبد فيه فشل وعنده مش عارف ايه يعني امور كثيرة تراكمت واهمل على مدار 20 30 سنة بيبقى همك الرئيسي ان انت تنقذ الحالة الخطرة الاساسية اللي هو داخل بيها المستشفى بعد كده بتدور في اسباب المشكلة ايه واحدة واحدة بنعالج ويا ترى هنوصل بيه لحد فين لحد ما ربنا يكرمنا نوصل لبر الامان ده شيء طبيعي جدا لبلد نهبت وسلبت واهينت واحتقرت من قو- من قادتها ومن الحزب الذي كان يحكمها ومن يعني للاسف الشديد من امنها على مدار سنين طويلة جدا جدا النظام مهترئ للغاية الشعب ما ترباش تربية صالحة مفيش مدارس بقالنا قد ايه مفيش مدارس بقالنا قد ايه في الدروس الخصوصية والمدرسة كمدرسة مربية معلمة اختفى دورها يعني سنين طويلة جدا مش أقل من 15 20 سنة تقريبا اختفى دور المدرسة وصارت الناس بتت... بتتعلم في الشوارع يعني إيه، لح- لحد امتى ال... ال... او من امتى الوضع ده بدأ من سنين طويلة جدا فالخارج دلوقتي الطلبة اللي موجودين دلوقتي الناس اللي بتحدث في ميدان التحرير وال... والتقارير الإخبارية بتنقل صورهم وبتقول ان هم يعني ما تجاوزوش 18 سنة في كثير من الأحيان دولت ولدوا في خارج المنظومة التعليمية تماما الإعلام يا ترى الإعلام بيساعد على الفضيلة ويساعد على تربية الناس على معاني جميلة يساعد الناس على أن تراقب رب العالمين سبحانه وتعالى على مدار العشرين سنة اللي فاتت اللي فيها نشأ هذا الجيل ولا الإعلام واخدهم في سكة تانية وبعيد وطريق بعيد عن الطريق القويم دي كلها عوامل مختلفة حتى الاقتصاد حتى الأموال لما بتسمع إن فلان كان بيسرق مليار واتنين مليار وتلاتة مليار ويعني أقل ال- ال- ال- السرقات اللي بنسمعها أرقام بالملايين من حق مين ال- ال- الأموال دي كان من حق الشعب كان المفروض الشعب ده يتربى بيها يتعالج بيها يتعلم بيها آه، ي- يتثقف بيها يترفه بيها وكلها راحت لجيوب آه، يعني حفنة معدودة من البشر كما تعلمون فسلب الشعب هذه الامكانيات وبالتالي عاش يبحث عن لقمه العيش ويدور يمين وشمال ويشتغل 24 ساعه عشان في الاخر يقدر يعيش او يقدر يتعالج او يقدر يتعلم شيء صعب جدا انا دلوقتي بعد الثوره الحمد لله ربنا اكرمنا وانعم علينا وشال من علينا الظلم اللي على كتافنا سنوات طويله وهنبتدي بقى وقت البناء بس احنا بنبتدي البناء في حاله متهالكه لازم نكون فاهمين ده كويس فاهمين ان امكانياتنا امكانيات في الظروف اللي احنا فيها ديت صعبه جدا محتاجه صبر طويل قوي قوي من الشعب المصري محتاجه قياده آه، حكيمه يتعاون معها وتتعاون مع الشعب احنا كلنا مع بعض في الاخر مركب واحده ونحاول نوصل بعد كده لبر الامان لو احنا ما فهمناش هذا الوضع واردنا ان نصل الى نتائج يعني حتميه للخروج من الازمه النهارده قبل بكره يبقى انا مش فاهم شيء في السياسه ولا شيء فاهم شيء في الاداره ولا فاهم شيء في الواقع ولا قاري تاريخ وعارف تجارب بناء الامم ازاي بتاخد وقت زي ما هنتكلم ممكن في اثناء الحلقه يبقى دي كلها عوامل بتقول لي ان الوضع اللي انا شايفه دلوقتي في مصر مع انه وضع مؤلم الا انه وضع متوقع واللي كان متوقع غير كده لازم يراجع اوراقه وحساباته وفي ناس كتيرة جدا جدا اصحاب مصالح يهمها ان المركب ما تمشيش زي ما قلنا من شوية في ناس بتدور على مناصب بتاعتها دخلت انتخابات وما كسبتش في الانتخابات لسه هيستنى اربع سنين على بال ما يخش انتخابات جديدة الله أعلم يحصل فيها إيه عايز يهدها من دلوقتي عشان يعملوا انتخابات رئاسة مبكرة ويبقى في فرصة ليه هو شخصيا مش للبلد إن هو يكون في منصب معين الانتخابات مش هتجيبه مرة واثنين خلاص يبقى غير الانتخابات بالعنف بالبلطجة السياسية اللي احنا شايفينها بالخروج عن ال... عن الأعراف حتى بتاعت البلد يعني ده اللي احنا للأسف الشديد شايفينه في ناس كتير أصحاب مصالح بيزنس كانت شغالة في النظام القديم بالرشاوي وبالعمالة الفاسدة وبالسرقات وبالاختلاسات وكل ده اتمنع الحمد لله في خلال الست شهور اللي فاتوا ومع الناس اللي بتنتقد الدكتور مرسي وبتنتقد الحكومة الموجودة وان هي ما قدمتش الحمد لله على الاقل في الست شهور اللي فاتوا ما سمعناش على اختلاسات ولا على نهب لميزانية الدولة ولا على انفاق اهدار لاموال الدولة ولا كلام من ده طب احنا كنا كنا عايشين في الكلام ده سنين طويلة ومقدرات البلد كلها ساعات كانت بتتسرق 90% من الميزانية ساعات كانت بتتسرق يعني الميزانية كلها المشروع كله ما بيتعملش فلوسه كلها بتتحول لبيوت بعض الناس فأنا عشان أخرج من أزمتي الاقتصادية أنا محتاج جهد كبير جدا جدا وقت كبير جدا جدا ومحتاج صبر من الناس الوضع زي ما قلت وضع طبيعي جدا بل إن أنا أرى في داخل هذا الوضع حقيقة بعض ألوان الخير اللي أنا شايفها وطبعا احنا ما نتمناش الاذى لمصر ولا نتمنى ال ال الالوان اللي بنشوفها من الوان التخريب والخروج عن الاعراف لكن مع ذلك في ظل هذه المنظومه الفاسده بنشوف بعض الوان الخير اللي بتطمن قلوبنا ان البلد دي ان شاء الله هيكون مستقبلها كويس وهيكون فيها خير كبير من ضمن الوان الخير اللي شفناها كشف الاوراق امام الشعب كل شويه الحمد لله بيتكشف لنا أوراق بعض الناس بعض الناس اللي كنا فاكرينهم زعماء وطنيين من سنة ولا سنتين كل يوم بيتبدل الناس يا ترى مين اللي عايز يصلح البلد ومين اللي عايز يخرب البلد الكلام ده فيه مصلحة كبيرة جدا لأن الناس ديت لو جوه الصف هتخربوا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم في ناس كتيرة تسمع لأصواتهم وبتتأثر بكلامهم شاء الله عز وجل أن تتفاقم الأوضاع بهذه الصورة حتى يخرجوا بوجههم هذا ويخاطبوا الناس بالتخريب والتدمير وتعطيل المسيرة لحد ما راجل الشارع العادي خالص البسيط خالص اللي ما عندوش أي دراسة ولا دراية بالأمور السياسية بدأ يلقط بمنتهى الوضوح أن هؤلاء من المخربين وهؤلاء من الذين لا يريدون لهذا البلد القيام وانظروا كده برضو نظرة إلى من يوجد في الميادين وشوفوا الأشكال وشوفوا طرق كلام الألفاظ اللي بتتقال وشوفوا الأسلحة اللي في الأيادي وشوفوا طريقة التعبير ويا ترى هم دولة أتباع الزعامات اللي عاملة اعتراض دلوقتي على الحكومة وعاملة اعتراض على الدكتور مرسي وعايزة إعادة هم دول أتباعكم هم دول أنصاركم هو ده صوت الشعب اللي وراكم الحقيقة الصورة كل يوم بتوضح أكتر وده احد اكبر الوان الخير في الازمه اللي بتمر بيها مصر شعور الشعب الحقيقه برضه من الوان الخير اللي انا شفتها في هذه الازمه والمعنى ده دقيق جدا جدا واتمنى ان احنا نستوعبه الشعب بدا يشعر بالاحتياج الى الشرطه والى الجيش والكلام ده يا اخوانا مش عيب يعني مش عيب ان انا كراجل من افراد الشعب اكون محتاج واحد يحفظ الامن وأصرح بذلك أنني أحتاج رجل شرطة قوي وأحتاج رجل جيش قوي حافظ على الأمن الداخلي وعلى الأمن الخارجي أنا لما أكون مريض بحتاج لطبيب أنا لما بعمل عمارة بحتاج لمهندس وأنا لما أحب أحافظ, أحافظ على الأمن أحتاج لشرطة قوية وأحتاج لجيش قوي خصام شديد وفصام شديد حصل ما بين الشعب والشرطة على مدار سنين طويلة الآن في ظل هذه الأزمة بدأ الشعب يحس بالاحتياج للشرطة وبدأت الشرطة تحس بالاحتياج للشعب العلاقة الطبيعية ما بين رجل الأمن والشعب بتاعه رجل الشرطة محتاج الدعم بتاع الشعب رجل الشرطة دلوقتي خايف يضرب حد لحسن الشعب يهيج عليه دلوقتي بعد ما الأحداث تفاقمت الشعب كله هو اللي بيقول للشرطة يا شرطة اضربي بقى يا شرطة سيطري على البلطجة سيطري على الخروج على القانون ناس طلعت امبارح تنهب فندق سميراميس نهبوا لحد الدور الثالث لحد الدور الثالث طالعين الدور الاول والثاني والثالث وال reception تحت وكل شيء نهب وكل شيء ومحدش واقف ليه لان كانت في عربيه مدرعه متاخده في ميدان التحرير آه، رهينه وعميد الشرطه م- مقبوض عليه و... و... وامين شرطه تاني متاخد معاه منظومه فالناس بتقول لا مش عايزين نوصل لهذا المستوى من التدهور الامني اللي موجود في البلد حاله الاحتياج المتبادل هذا بين دعم الشعب للشرطة ودعم الشرطة للشعب من أكبر ألوان الخير في الأزمة اللي احنا مرينا بيها دلوقتي يعني أقدر أقول إن الشرطة إن شاء الله رب العالمين في الفترة القادمة بتدخل في معسكر الشعب والمعسكر والشعب بيدخل في معسكر الشرطة العلاقة الطبيعية حقيقة ما بين الجهاز الأمني في الدولة وما بين الشعب اللي هي موجودة في أي بلد محترم في الدنيا كلها برضو من الآثار الكبيرة اللي شايفها من ألوان الخير وبعد كده هخش يا ترى إزاي ممكن نتعامل مع الأزمة بقول إن من أبرز ألوان الخير هي اتحاد ألوان الطيف الإسلامي المختلف نتيجة هذه الأزمة ونتيجة التصعيد من الطرف العلماني الليبرالي الاشتراكي زي ما انتم عارفين والهجمة الإعلامية الشرسة اللي انتم شايفينها في قنوات السي بي سي والنهار والحياة وأون تي في وغيره من القنوات اللي بتحاول تهيج الموضوع وتثير الفتنة في المجتمع بدأ يحصل التفاف في الصف الإسلامي وشفنا لقاءات وتصريحات يعني طيبة من معظم الرموز طبعا في رموز برضو للأسف الشديد لسه مش عارفة تفهم أو تفقه موضوع الوحدة بين المسلمين كعامل رئيس من من عوامل بناء الأمة الإسلامية ولسه بتتكلم في آه، أقوال انفرادية تفتت الصف الإسلامي لكن الحمد لله بشكل عام التصريحات اللي احنا شايفينها سواء من الاخوان او من السلفيين او من الجماعه الاسلاميه او من الازهر او من آه، يعني ال- ال- التيارات ال- ال- المختلفه والاحزاب المختلفه اللي ليها الصبغه الاسلاميه كلها الحمد لله بتشير الى ان في مستقبل ان شاء الله يكون افضل للامه الاسلاميه. المطلوب يا اخوانا للخروج من الازمه في رايي يعني امور اوجهها للدكتور مرسي اوجهها للحكومه للجيش للشرطه أوجهها لأفراد التيار الإسلامي المختلفين بشكل عام وأوجهها كذلك لأفراد الشعب رسائل أتوقع أن هي ممكن إن شاء الله فيما قرأته من صفحات التاريخ يكون لها أثر في الأوقات القادمة الصعبة التي تدخل عليها البلاد أولا بالنسبة للدكتور مرسي وبالنسبة للحكومة والشرطة والجيش يعني قيادة البلد بشتى طوائفها طبعا والقضاء يعني أنا أوجه يعني هذه الرسائل بغير ترتيب وهم يعني ان شاء الله احرص واقدر على فهم هذه الرسائل وانزالها على الواقع بما يصلح البلاد والعباد. الرساله الاولى انا اتمنى ان تجد اذانا مصغيه من المسؤولين وهي لابد من حزم رادع. لابد من حزم رادع ان الله كلمه عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن يعني ساعات تكلم الناس بالحجة والمنطق والدليل والآية القرآنية القرآن الكريم الحديث النبوي أقوال الصالحين و- ما يسمع إلى كلام كتير جدا جدا بتشوف هذا الموضوع ثم يأتي القانون يأتي اليد الحازمة لا أقول الظالمة لا أقول تعدي على حقوق الناس ولا أقول تكميم الأفواه ولا آه، ملء السجون بالمظالم لا نريد هذا الأمر لكن على الجانب الآخر لا نريد هذا الانفلات ال- ال- الحزم الرادع هو الذي يمكن أن يعيد المسيرة إلى الطريق القويم الصحيح يعني أريد على سبيل المثال التعجيل بأحكام رادعة لمن ثبت عليه القتل ولازم الكلام ده على فكرة عندما تثبت جريمة القتل على إنسان القاتل يقتل نريد من الدكتور مرسي أن يقيم الحدود ايه المانع دلوقتي لما اجي اقول نقيم الحدود كتير جدا جدا يحس ان عندهم ايه حساسيه من الكلمه ويبتدي ينزعج جدا يعني ايه الحدود يعني تقصد ايه من الحدود يعني عايز القاتل يقتل ولا عايز ال- السارق تتقطع ايديه ولا ستخرج لنا مجتمعا مشوها البلد كلها بقت حرامية وهنقطع ايد كم واحد وهنقتل كم واحد الله الناس سبحان الله في حرص على دم القاتل وعلى دم السارق وليست حريصة على دم المقتول او المسروق او المغتصبة كما تشاهدون عارفين ان في 25 يناير اللي فات ده من كام يوم من ثلاث ايام آه، مركز حقوق الانسان راصد 18 18 اسمعوا هذا الرقم حالة اغتصاب في ميدان التحرير ومتحولين لمستشفى السلام الدولي يعني كلامه كلام معلن موجود في الجرائد وموجود على الانترنت وفي كل مكان طب مين من الذي يعني ينبغي أن يحاسب هؤلاء غير الحكومة غير الشرطة غير النيابة غير القضاء غير ال- الرئيس غير الحكومة الوزارة وزارة الداخلية وزارة العدل فين المخابرات فين الأمن فين هذه يعني جريمة كبرى لو أنا عملت عليها عقاب كما حده الله عز وجل مش أنا اللي بحد والله هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم يعني هذا كلام رب العالمين حد قال إن الآية دي منسوخة حد قال إن الآية دي مش موجودة في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة المائدة هذا كلام رب العالمين حل المشكلة ربنا هو اللي أمر بهذا الحل وعلى فكرة المفروض هذا الحل يتعمل وسط الناس كلها يعني يتعمل على مرأى ومسمع من الشعب يعني يا إما يتعدموا في ميدان عام يا إما يتعدموا في السجن ويتصور ويتبث على الناس كلها وده برضو مش كلامي ربنا قال في جريمة الزنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين مش كده ولا ايه ليه هذا الشهود لهذا العقاب عشان الناس ترتدى يا اخوانا واطمئنوا ان شاء الله لعلنا في الحلقة اللي جاية ان شاء الله نتكلم على تجربة بناء من تجارب التاريخ ونشوف واحد اسمه آق سنكر رحمه الله كتير جايز ما يسمعش عن اسمه لكن كان مربي فاضل ومن البناء العظماء للحضارة الإسلامية أبو عماد الدين زنكي هذا الرجل استطاع ان هو يعني يعالج قضية الانفلات الأمني في بلاده وهذا ال- التسيب ال- الخطير الذي يقوم به البلطجية ويقوم به المجرمون ويقوم به المفسدون والمأجورون و و وأقام حدود ربنا سبحانه وتعالى وكنا متخيلين هيقطع أيدين كتيرة جدا جدا ما قطعش غير ثلاث أربع أيادي وما قتلش غير ثلاث أربعة من القتلة والناس كلها بعد كده ارتدعت بهذا الكلام يبقى أول شيء أنا بقوله إننا محتاجين حزم مع هذه الجرائم ومش معقول الدولة ما فيهاش جهاز يجمع أدلة سليمة لحادثة قتل وخاصة إن القتل يتم في الشوارع يعني ده القتل يعني مش معقول المخابرات بتاعة الدولة مش عارفة تصور ما يحدث في ميدان التحرير أو يحدث في شوارع بورسعيد مش معقول ما فيش طيارة تمتلكها الدولة تقدر تصور هذه الأمور أو الناس تطلع على الأسطح وتصور تفصيلات ان في واحد ماسك سلاح ابيض وماشي بيه في وسط الميدان السلاح الابيض حيازه السلاح الابيض دي جريمه ولا مش جريمه يعاقب عليها قانون ولا ما يعاقبش عليها قانون ال ال الذي يمارس القتل اللي بيمسك زجاجة مولوتوف جواها بنزين يحط فيها نار ويرميها على الشرطة يرميها جوه مصلحة لمصلحة مين ان تتحرق يتحرق المجمع العلمي لمصلحة مين تتحرق وزارة التموين يتحرق مصلحة السكة الحديدية لمصلحة مين يتحرق طريق آه، يقفل المترو ولا يقفل طريق زراعي ولا صحراوي ولا يعطل مصالح الناس مين اللي مصلحته في الكلام ده ومين اللي المفروض يعاقب الناس ديت من أمن العقوبة أساء الأدب قاعدة لازم الرئيس والجهاز الدولة كله يحطها في اعتباراته من أمن العقوبة أساء الأدب طبيعة الناس كده ولذلك الله عز وجل شرع الحدود لأن هو يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو اللي نزل القرآن فيه النصح والإرشاد وفيه التعليم وفيه الأدب وفيه صياغة الأخلاق بأروع ما يكون هو نفسه سبحانه وتعالى الذي أنزل إلينا الحدود التي ترضع المجرمين الذين لا ينصلحون بكلمة طيبة أو بمعاملة حسنة فده شيء أنا أتمنى أن احنا نشوفه بقوة معجلا وغير مؤجل يعني فعلا وأنا أستطيع كدولة أن أنا أقيم أدلة دامغة على القتلة الذين قاموا بالقتل أو على الذين أفسدوا في الأرض أحرقوا أو قطعوا أو روعوا الناس في الطرق أو سرقوا ذهب من هنا ولا سرقوا تموين من هنا ولا زي ما احنا بنسمع كل يوم على جرائم آه، آه، السرقة آه، يا ترى أسميه إيه دعوة جبهة الإنقاذ أو ما يسمى بالإنقاذ طبعا ما هماش إنقاذ ولا شيء يعني أسمي إيه دعوتهم لكسر الطوارئ وكسر حظر التجول المضروب في بورسعيد والمضروب في اسماعيليه والسويس تسميه ايه ده الاكيد ليه توصيف في القانون انا اطالب الرئيس واطالب ال- النائب العام واطالب الوزير العدل واطالب النيابه في ال- في البلد هيئات القضائيه والحكوميه الموكل اليها رعايه الامن في هذا البلد واقامه ال- القوانين ان هي تراجع مثل هذا الكلام لما حد يخرج ويهيج الشعب على كسر حظر التجول المفروض من رئيس الجمهوريه ووزاره الداخليه و- والجيش بتاع البلد ويدفع الناس الى صدام مع الجيش بتاع البلد في بلد خطير زي بورسعيد كلنا عارفين خطورة الاوضاع والاعداء المتربصين بالامة من يمينها ومن شمالها انا اعمل ايه يعني في مثل قانونيا اعمل ايه لازم يكون في رد يا اخوانا على هذا الكلام ما ينفعش ان هم يهيجوا الناس على الخروج في حظر التجول وكسره وتحدي الجيش بتاع البلد وتحدي شرطة البلد وخاصة بعد ما احنا اخترنا حكومتنا بنفسنا على مدار سنين طويلة ما عملناش كده وربنا ادانا الفرصة وانتخبنا الدكتور مرسي وعمل حكومته اديله فرصة ان هو يكمل شغله في الفترة اللي هو واخدها بعد الاربع سنين يا سيدي مش عاجبك الاوضاع انتخب غيره يجي حد يقول لك لا احنا هنهد النظام من اوله لاخره ده اكيد ليه توصيف قانوني انا ما بقولش انا برصد حالة واتمنى ان رجال القانون يقولوا يا ترى توصيفها القانوني وعقابها ايه وعقابها ده لازم نشوفه ولازم الناس تطمئن لان في نظام حازم لا اقول ظالم ولا اقول متعدي انما حازم في هذه البلد يعاقب الذي يخرج عن القانون ويروع الناس الحقيقه يا اخوانا انا شايف انه لابد من تسليح الشرطه طبعا كلمه ممكن تكون مضحكه جدا اي حد من خارج البلد بيسمعنا يضحك ويستلقي على قفاه من الضحك يعني إيه تسلح الشرطه هي الشرطه غير مسلحه اه للاسف الشيء الشرطه غير مسلحه الشرطه معاها يعني طلقات مطاطيه ومعاها آه، آه، شوم وعصي ومعاها قنابل مسيله للدموع واللي قدامها اللي بتحاربه معاه خرطوش ومعاه زي ما قلنا من شويه مدافع هاون في بورسعيد ومعاه آه، آه، رشاشات آلية ومعاه أسلحة بيضاء ومعاه مولوتوف وبيضرب ومفروض ان الشرطة تقزم الغيظ وتحشان ما تتعداش على شرف وحرمة ودماء المصريين فتتلقى هذه الضربات انا عارف ان انا قدام معضلة كبيرة وان الشرطة لما كانت متسلحة ايام الرئيس السابق المخلوع حسني مبارك وايام ال ال ال النظام ال ال القديم بشتى صوره انا عارف انها كانت بتستخدم السلاح بشكل غير مقبول لكن وبعدين هنخرج ازاي من الازمه ديت انا اسلح الشرطه واحطها تحت مراقبه واعمل زي ايه بلد محترم عندي شرطه وعندي اجهزه اعلى من الشرطه بتراقب الشرطه وبتراقب عمل الشرطه لكن انا اسيب الشرطه هكذا بدون سلاح واطلق البلطجيه عليها واقول لهم اتصرفوا ايها الشرطه كل شويه يقع لي ضابط ولا يقع لي عسكري و... وفي الاخر البلد متجهه الى ايه ده الشيء الحقيقه المفروض القرار يتاخد فيه وبسرعه لان الموضوع ممكن ما ينتظرش آه، كتير برضو انا بتمنى آه، ان اخاطب الجيش بكلمة واقول له ما هو الموقف من كسر حظر التجول انت دلوقتي عملت حظر التجول ونزلت كمدرعات وكجيش وكقوة آه، الجيش التاني طالع في بورسعيد بيحم- بيمنع حظر بيمنع ال- التجول بعد الساعة 9 لحد الصبح لحد ما الساعة 6 او 7 الصبح طيب لو حد كسر الموضوع دهوت لو حد تعدى على ال- ال- المواطنين وكسر النظام والقانون ايه الحل هل لحد اخر المطاف كده احنا ملناش اي رد فعل نتيجة خرق القانون ونتيجة الخروج على ال ال ال القواعد ال- التي وضعت لحفظ الامن في البلاد وانا ليه اصلا ليه فرض اعلان الطوارئ وليه فرض حظر التجاوز مش مات 31 وبعدين سبعة وكنا متوقعين بقى يموت كمان 50 و60 والتصعيدات اللي احنا شايفينها فاضطررنا الى هذا الموضوع والى اجل مسمى يعني 30 يوم لحد ما الاوضاع تهدى يبقى انا عقليا الموضوع مقبول جدا ومنطقي جدا جدا لتجاوز ازمه وما قلناش فرض حاله الطوارئ يعني ابد الابدين ولا زي الزمان ال- اللي سابق من ساعه 81 لحد الثوره ما قامت لكن بنقول فتره مؤقته لاسباب وجيهه موجوده والشعب قابل بهذا الموضوع وانا متاكد ان شعب بورسعيد نفسه قابل بهذا الموضوع الناس اللي بتثور دي انا الحقيقه مش عارف الوضع شكله ايه طيب التعامل كمان بحزم يا سيادة الرئيس ويا الحكومة مع الإعلام الكاذب أنا أرى أنه لابد من تجريم الكذب في الإعلام يعني انا دلوقتي مجلس الشورى هو المشرع مع الرئيس دلوقتي لحد ما يجي مجلس الشعب وان شاء الله لما يجي مجلس الشعب نتمنى ان يطلع الشعب يحسن الاختيار ويجي مجلس كده ايه يشرفنا ويرفع راسنا ويحط القوانين اللي تناسب آه، ال- الاوضاع اللي احنا بنمر بيها الا يوجد قانون لتجريم الكذب الناس اللي بتكذب في الاعلام وبتهيج الناس وتسرب فتنه بمعلومات كاذبه اليس هناك حساب على هذه ال- المعلومات وهذه ال ال الاكاذيب اللي بتعمل الفتن في المجتمع لازم يكون في آه، في حساب اليس هناك حساب على السباب العلني اشمعنى كده القضاء يعني ادى بسرعه حكم على الدكتور عبد الله بدر عشان تعدى على يعني احد آه، او احدى الفنانات وما شفناش حد بيدي حكم على من تعدى على حرمة الرئيس وعلى حرمة الوزراء وعلى حرمة أفراد من التيار الإسلامي والسخرية الشديدة والألفاظ الجارحة والسباب العلني في الوسائل وسائل الإعلام المختلفة أنا الكلام ده كله الحقيقة محتاج إن هو يتعامل بحزم وأنا أتمنى إن هو لو فعلا تعاملنا بحزم مع هذه الأمور الأوضاع هتتغير بشكل كبير أتمنى أيضا من سيادة الرئيس ومن الحكومة الشفافية المطلقة والخروج إلى الناس بشكل متكرر مش لازم الرئيس يخرج كل يوم ممكن يخرج آه، كل اسبوع مره ويخرج المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه كل يوم يدي الناس اخبار اذا كنت انا بقول اعلام كاذب فانا عايز اعرف آه، ايه المعلومات الصح ايه الادله اللي اكتشفت جديده مين وراء الاحداث مين اللي بيدفع عشان يخرب البلد ايه ال- ال- الجديد بكره وبعده وبعده خطتنا ايه رؤيتنا ايه للفتره اللي جايه الشفافية ديت والوضع الاقتصادي الوضع الأمني الوضع الاجتماعي علاقاتي بالدول الأخرى المشاريع المستقبلية ال- اللي هتيجي الشهر الجاي واللي بعده أنا بنتظر إيه اللي في البلد ديت محتاجين إننا نتحرك بسرعة لأن السكوت ممكن يتفاقم معاه ال- الوضع واخر حاجة اطلبها من سيادة الرئيس قبل ما انتقل الى يعني آه، قطاع اخر من ال- من النصايح ان شاء الله بسرعة شديدة ورسائل سريعة جدا جدا اطلب من سيادة الرئيس يا ريت يا ريت عدم استجداء الحوار مع حد مش عايز حوار يعني هذا يقلل من قيمة الرئاسة ويقلل من قيمة الحكومة ويقلل من هيبة الدولة ان احنا نقعد نطلب واحد مش عايز يتحاور وانت شفت عمل ايه وكشف كل الاوراق وعايز يخرب هنا ويدمر هنا ويقتل هنا ويقصيق على الحب خلاص بقى احنا عرضنا الحوار وقلنا يا رب الناس اللي تحب البلد دي تيجي تتحاور ونخرج مع بعض برأي حكيم يخرج البلد من المشكلة اللي مش عايز يجي احنا ما بنستجديش الحوار مع الناس ولازم يا سيادة الرئيس تعرف حجمهم حجمهم بالناس اللي واقفة وراهم من الشعب والحمد لله الشعب بدأ يفهم بوضوح وبدأت الجموع تنفض عنهم فما تقلقش نفسك وتهز من كرامة أو هيبة الدولة آه، التيار الإسلامي أطلب منه في رسائل سريعة جدا جدا عدم الاستجابة للاستدراج هم بيحاولوا يستفزوا التيار الإسلامي عشان ينزل إلى الساحة ينزل الإخوان وينزل السلفيين وغيرهم ويحصل صدام وحرب شوارع وحرب أهلية أتمنى أن ربنا يحفظ مصر وما ننجرش ويبقى عندنا عقل أكبر لكن لازم تبقى حاطط برضو خطط بديلة عشان ما يحصلش عليك ضغط واستفزاز أكبر أكبر لحد إمتى يحصل التصعيد أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ البلاد وأتمنى برضو من التيار الإسلامي أنه يعمل طمأنة للشعب الأوضاع ما هياش مختلة بالصورة اللي بيصورها الإعلام الفاشل اللي موجود في القنوات المختلفة اللي انتوا عارفينها الاوضاع انا الحمد لله من مكان لمكان بروح عيادتي بروح الكليه كليه الطب بنزل مركز الحضاره بروح اماكن مختلفه حياتي ماشيه وحياه الناس ماشيه جايز بصعوبه شويه جايز في شويه مشاكل في المرور المشاكل الامنيه المروعه اللي بيتكلموا عليها موجوده في بعض المناطق في الجمهوريه وبعض الاماكن في ال- القاهره آه، زي ميدان التحرير او شارع الشيخ ريحان او غيره لكن الاوضاع ليست بالانفلات الذي يتحدثون عنه ويصاعدون احنا محتاجين نهدي الناس ونرجع الناس ان شاء الله الى صوابها والى عقلها واتمنى ان الفتره اللي جايه تشهد اجتماعا اقوى للاسلاميين ورساله اوجهها ممكن افصل فيها ان شاء الله في اللقاءات القادمه وهي رساله ان ان يجب آه، النظر الى الانتخابات القادمه على انها فرصه للتوحد وليست فرصه لتشتيت الصف الاسلامي حطوا دي حلقه في ودانكم الفترة اللي جاية فترة كل فريق هيعمل دعاياته الانتخابية آه، الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية والفضيلة وغيره وغيره من التيارات وال- والفصائل الموجودة والوسط و- وغيره من الناس أتمنى إن إحنا ما نخشش في صدام مع بعض إحنا مش ناقصين تشتيت ولا ناقصين تفريق لجموع الأمة الفرصة اللي جاية إن شاء الله فرصة إننا نبدي مع بعض ال- فرصة ال- أو حب التعاون وحب العمل كفريق وحب الإيد الواحدة إن شاء الله الأوضاع هتتغير بشكل آه، آه، كبير الشعب أقول له ما تستعجلش إن شاء الله رب العالمين رسالة إلى الشعب الأمم لا تبنى في أيام أو شهور أو حتى سنوات الأمم بتاخد فترة طويلة جدا وخاصة إذا خرجت من أزمة كبيرة هنشوف تجارب بناء إن شاء الله في الحلقة اللي جاية تجربة رائعة جدا جدا أو على الأقل ممكن نبتدي الحلقة الجاية بكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يستخدم التاريخ في إصلاح أوضاع أمته هنتعلم الكلام ده كله وندخل في تجارب يعني سياسية واقتصادية واجتماعية رائعة بس الكلام ده كله كان بياخد وقت الرسول صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في مكة وقعد يبني في المدينة سنين طويلة ما اتصلحش الوضع ست شهور ولا سنة ولا في سنتين توثق م- من المعلومة أتمنى الشعب أن هو ما يذاعش آه، أي خبر إلا بعد أن يتوثق من المعلومة وأقول أختم هذه الحلقة بحديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع فنتحرى المعلومة نستوثق منها قبل أن ننشرها ولو أنا مش متأكد أن كان ده حصل ولا ما حصلش مفيش داعي أسكت أحسن الصمت أحيانا يكون حل لكثير من المشاكل أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يحفظ مصر والمصريين وأن يرفع رايات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها جزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته